بالعلم بدر الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ سلوك الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فما زلنا مع الإمام ابن كثير رحمه الله في شرح كتابه اختصار علوم الحديث وما زلنا أيضا في نوع الحديث الصحيح وتناول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب آخر ما تكلمنا عليه مسألة أرجحية البخاري على مسلم أي صحيح البخاري على صحيح آه، مسلم وتناولنا ذلك بحمد الله تبارك وتعالى باستفاضة وانفصلنا إلى أن آه، صحيح البخاري هو أصح وأرجح من صحيح الإمام مسلم من حيث العموم وهذا كما ذكرنا لا يتنافى مع أنه قد يكون بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم تكون أرجح من بعض الأحاديث التي تكون في صحيح البخاري لكن من حيث الحكم العام نقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم عليهم رحمة الله تعالى ونقول أيضا إن صحيح البخاري ومسلم كلاهما كليهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل نقصد بأصح الكتب أي أصح الكتب الحديثية التي ألفت في الأحاديث فالصحيحان أصح من آه، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم الذي هو مستدرك على الصحيحين وأصح أيضا من السنن الأربعة وغيرها من كتب المسانيد وغيرها بعد أن انتهى المؤلف رحمة الله عليه من هذه المسألة تعرض إلى قضية هل الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم هي كل الأحاديث صحيحة أم أن هناك حديث أحاديث أخرى صحيحة ليست في البخاري ولا مسلم بعبارة أخرى هل البخاري ومسلم التزم إخراج كل ما يصح عندهما من الأحاديث أم أن هناك أحاديث صحيحة حتى عند البخاري أو عند مسلم ولم يخرجها في كتابيهما في الصحيح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها فخلاصة هذا الكلام أن البخاري ومسلما إنما خرج أحاديث صحيحة وليس كل الأحاديث الصحيحة حتى عند البخاري ومسلم فالبخاري ورد عنه تصحيح أحاديث كثيرة ومع ذلك فتلك الأحاديث ليست موجودة في صحيح التي حكم هو نفسه بكونها صحيحة فنستفيد من ذلك أن البخاري ومسلما رحمه الله تعالى لم يقصد استيعاب كل الأحاديث التي تصح عندهما في كتابيهما في الصحيح وإنما خرج هذين الكتابين وانتقيا لهذين الكتابين أحاديث صحيحة وفرق بين أن نقول إن البخاري صحيح وإن مسلما صحيح وبين أن نقول إن الصحيح لا يوجد إلا في البخاري ولا في مسلم هناك فرق شاسع فلما نقول البخاري صحيح أو مسلم صحيح فمعنى أن الأحاديث التي في الصحيحين هي صحيحة لكن لا يلزم من ذلك أنه ليس هناك صحيح خارج البخاري ومسلم فقد يكون هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست لا في البخاري ولا في مسلم وهذا الكلام الذي نقوله وإن كان من حيث القاعدة العامة صحيحا لكن لابد أن نفهمه في إطار اعتبارات معينة ما معنى قولنا إن البخاري ومسلمان رحمهم الله تعالى انتقيا أحاديث صحيحة فأدخلاها في الصحيحين هل هذا الانتقاء قائم على أسس معينة بحيث أن الحديث إذا تحققت فيه تلك الأسس والضوابط استحق أن يوضع في الصحيح وإذا فقد هذه الأسس والضوابط لم يكن جديرا بأن يدخل في كتاب الصحيح نعم فقولنا إن البخاري ومسلما انتقيا أحاديث أدخلها في الصحيحين ليس معناه أنهما اختار بعض الأحاديث الصحيحة وأدخلها في الصحيحين من غير اعتبار ما هذا ليس مقصودا وليس مرادا من كلامنا وإنما نقصد أن البخاري ومسلما اختار لكتابيهما أحاديث ذات صفات معينة هي أحاديث صحيحة لكن مع كونها صحيحة تحققت فيها أوصاف معينة فلأجل هذا استحقت أن تدخل في هذين الكتابين الصحيحين وهناك أحاديث أخرى هي صحيحة أيضا لكنها لم تتحقق فيها تلك الأوصاف فلم تكن جديرة بأن تكون من أحاديث الصحيحين فما هي هذه الأوصاف وما هي هذه الضوابط والأسس التي على أساسها اختار البخاري مثلا هذا الحديث فأدخله في كتابه الصحيح ولم يدخل حديثا آخر هو صحيح أيضا في كتابه الصحيح نمرة واحد البخاري عليه رحمة الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى إنما اختار من الأحاديث أصح الأحاديث كلمة أصح ديت علشان نفهمها لابد أن نتذكر ما قلناه في لقاء سابق لما تعرضنا لقول المحدثين هذا الحديث أصح حديث أو أصح إسناد أو أصح حديث في الباب عقدنا مجلسا كاملا في هذه المسألة وقلنا إن قول المحدثين عليهم رحمة الله تبارك على هذا الحديث أصح حديث عن أبي هريرة مثلا أو عن أبي بكر أو عن عمر إذا هناك الأصحية للأحاديث أو للأسانيد قد تكون مرتبطة بالصحابي الذي روى تلك الأحاديث فنقول مثلا أصح ما يروى عن أبي هريرة الحديث الفلاني أو الأحاديث التي تروى بالإسناد الفلاني عن أبي هريرة فهنا الأصحية مرتبطة بإيه؟ بالصحابي وهناك الأصحية قد تكون مرتبطة بالبلد نقول أصح ما يروى عن أهل مصر أو عن المصريين أو الشاميين أو الكوفيين أو الحجازيين كذا وكذا فالأصحية لها ضوابط عند علماء الحديث وأحيانا يقولون أصح ما يروى في الباب الفلاني كذا وكذا يعني عندنا باب من أبواب الفقه مشتمل على جملة من الأحاديث فنجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعمدون إلى بعض الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب ويقولون هذا أصح حديث في الباب هذا أصح حديث في الباب كما قلنا في اللقاء الماضي لما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وحديث ابن عمر في نفس الباب وهو لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فهذان حديثان في باب واحد وهو باب في الوضوء أو في وجوب الوضوء هذان حديثان وهناك أحاديث أخرى وأغلبها بمثل لفظ حديث ابن عمر فنجد رغم أن حديث أبي هريرة صحيح وكذلك حديث ابن عمر صحيح وجدنا إماما كالترمذي يذكر أن حديث ابن عمر أصح ما يروى في هذا الباب فهل حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة مطلقا أم في هذا الباب خاصة هو في هذا الباب على وجه التحديد فهنا الأصحية ليست مطلقة وإنما الأصحية مرتبطة بباب معين فالأحاديث التي تروى في هذا الباب إذا نظرنا إليها باعتبار ضوابط الحديث وباعتبار المفاهيم التي يعرفها النقاد تبين لمثل الإمام الترمذي وهو إمام كبير مطلع حافظ من أئمة الحديث أن حديث ابن عمر أصح من حديث أبي هريرة رغم أن الحديثين صحيحان فهنا الأصحية مرتبطة بماذا؟ بباب معين كذلك مثل البخاري ومثل مسلم عليهما رحمة الله تعالى عندما يؤلف البخاري كتابه فهو يريد أن يدخل أحاديث في باب معين يستدل بها على مسألة معينة وبين يديه جملة من الأحاديث التي تصلح أن تدخل في هذا الباب فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستثني غير الصحيح وكذلك مسلم فما ليس بصحيح لا يدخل أصلا ما ليس بصحيح لا يدخل إيه أصلا لأنه خارج شرطه في الكتاب هو قال كتابه الصحيح الجامع الصحيح فلا بد أن يدخل فقط الصحيح فإذا كانت هناك أحاديث في نقد البخاري غير صحيحة فليست جديرة أصلا بأن تدخل في هذا الكتاب هذا واحد نمرة اثنين ينظر في الأصح إذا عندنا أربع مثلا خمس أحاديث تصلح أن تدخل في هذا الباب فمثل البخاري ومثل مسلم ينظران إلى الأصح في الباب الأصح كما قلنا هناك أحاديث صحيحة وتلك الأحاديث صحيحة بعضها أصح من بعض فإذا بالبخاري ومسلم كلاهما يختاران للأبواب أصح الأحاديث وحينئذ تكون تلك الأحاديث التي هي أصح ما في الباب هي عمدة الكتابين أو عمدة هذا الباب في كل كتاب وهذا ليس من خصوصيات البخاري ومسلم بل هذا عام عند المصنفين الذين يصنفون على الأبواب خاصة لماذا؟ الذي يصنف الأحاديث ويرتبها بحسب الأبواب الفقهية ماذا يقصد من الأحاديث التي يسوقها في أثناء الباب ماذا يقصد هل مجرد حشر أحاديث وضم بعضها إلى بعض وعمل موسوعة علمية تجمع الأحاديث التي تندرج في هذا الباب لا هذا قد يكون من موضوع كتب أخرى لكن هو قال أنا سأؤلف كتابا جامعا في الأحاديث الصحيحة فلابد أن يخرج إيه الأحاديث الصحيحة فإذا خرج جامعا وكان شرطه أوسع فهو لا يكتفي بالصحيح بل يخرج الصحيح وغير الصحيح فإن كان يقصد بالصحيح وغير الصحيح ما يصلح للاحتجاج به حتى وإن كان من غير الصحيح لأن هناك غير الصحيح الذي يحتج به كما قلنا مثلا الحديث الضعيف إذا, إذا تقوى يكون حسنا لغيره فمن هذه الحيثية يكون محتجا به أم لا لكن هل هذا يصلح في صحيح البخاري البخاري لا يخرج هذا النمط لكن يخرجه مثلا مثل أبي داود في كتابه السنن فالذين يخرجون الأبواب ويصنفون الأحاديث على الأبواب لهم غرض وهو إيه أنهم يخرجون في كل باب الأحاديث التي تصلح إما للاحتجاج وإما للاستشهاد أنا بتكلم في مسألة فقهية وألف بابا من أبواب الفقه وأجمع الأحاديث التي فيه فأنا حينما أريد أن أقول باب كذا وأذكر أحاديث تحت هذا الباب فأنا أخرج من الأحاديث ما يصلح أن يحتج به في هذا الباب أو يستشهد به في هذا الإيه؟ الباب لكن هل ممكن أن أخرج تحت هذا الباب أحاديث لا تصلح لا للاحتجاج ولا الاستشهاد هذا منطق أخرج أحاديث موضوعة أحاديث منكرة أحاديث باطلة لا أصل لها هذا مش مكانه انما اخرج الاحاديث التي اقول بها ان انا إن جئت لك ايها القارئ باحاديث استدل بها او استشهد بها على صحة ما بوبته فوق هذه الاحاديث فانا قلت باب وجوب الوضوء فانا اتي باحاديث اما انها تصلح للاحتجاج بها على ان الوضوء واجب او يص- تصلح لان يستأنت بها ويستشهد بها على ذلك لكن إذا كانت الأحاديث من رواية الكذابين أو المتروكين أو رواية شاذة أو منكرة أو باطلة فهل في هذا دلالة على وجوب الوضوء أو على استحبابه أو على آه، الاستشهاد بها على إثبات ذلك الحكم الشرعي لا تنفع فلهذا, فلهذا لا نجد مثل هذه الأحاديث في الكتب المصنفة على الأبواب والتي قصد أصحابها آه، آه، آه، الاتيان بأدلة أح- الأحكام الشرعية من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالبخاري ومسلم يختاران في, في, في كل باب أصح ما عندهما في هذا الباب لكن هذا الذي يكون أدنى صحة هو صحيح أو أدنى صحة فالأعلى صحة ي- يجع- ي- هو عمدة هذه الأبواب ثم الأحاديث الأخرى التي تكون دون هذه المرتبة العليا لا يهملين لا يهملنها في الصحيحين بل نجد البخاري أحيانا يسوق أحاديث فيها نوع كلام من جهة الراوي لكنه يس- يسوقها مساق الإيه الاستشهاد ليقوي القوي ويدعم ما قد فرغ من ثبوته وصحته وهذا يظهر في مسلم أكثر وإن كان هو واضح في البخاري بس طريقة البخاري خفية جدا لأن البخاري رحمه الله تعالى ليس كمسلم نحن قلنا في اللقاء الماضي مسلم يجمع روايات الحديث كلها في موضع إيه واحد فيذكر أصح ما في الباب ثم يذكر الحديث الأخرى الرواية الأخرى التي توافق هذا الأصح الذي صدر به الباب وربما يذكر شواهد وغير ذلك فتجد كل ذلك في باب وإيه واحد لكن البخاري يفرق ذلك في الصحيح فربما احتج بحديث فيسوقه في باب و- والرواية التي ساقها في هذا الباب إنما لا تصلح وحدها أن تكون عمدة هذا الباب لا تصلح وحدها أن تكون عمدة هذا الباب قد تكون صحيحة ولكن ليست في أعلى مراتب الإيه؟ الصحة فلماذا البخاري اكتفى بها في هذا الباب أو صدر بها الباب لأنه في موضع آخر من الصحيح خرج لنا أصلا لهذه الرواية في موضع آخر من الصحيح خرج لنا أصلا إيه لهذه الرواية فطريقة البخاري فيها غموض شوية يصعب أن تتفهمها إلا إذا استعنت بمثل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يفسر لك طبيعة صنيع البخاري في كل باب بخلاف مسلم فمسلم يسوق لك الروايات بعضها فوق بعض مرتبة بحسب الأصحية فتستطيع أن تتفهم آه، ط- آه، طريقة مسلم ومرتبة كل رواية عنده الشاهد أن هؤلاء العلماء سواء البخاري أو مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى ما يخرجان إلا الأحاديث التي أولا كما قلنا هي أصح ما في الباب وقد يخرجان أحاديث أخرى أدنى صحة ولكنها مدعومة لها أصل صحيح ثابت لها أصل من أعلى مراتب الصحة والتي اعتمد البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في كل باب من أبواب الكتاب, الكتاب أيضا هناك بند آخر للأحاديث التي يختارها البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى للصحيح وهو صفة متعلقة بالإسناد نفسه أن يكون الإسناد عاليا فيه صفة الإيه العلو نحن قلنا الحديث الواحد قد يكون له أكثر من سند سند عال وسند نازل عالي يعني وسائطه قليلة نازل يعني وسائطه أكثر يعني عدد الرجال في, في الرواية قد يكون أكثر من عدد الرجال في رواية أخرى فالعد... فالرواية التي عدد رجالها أقل تكون إيه عالية والتي عدد رجالها أكثر تكون نازلة والمحدثون عموما يحبون العلو ويكرهون النزول حتى يقول السيوطي في الألفية قد خصت الأمة بالإسناد الإسناد من خصائص هذه الأمة ليس هناك أمة من الأمم تهتم بالإسناد كاهتمام هذه الأمة الإسلامية قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد كما قال ابن مبارك الإسناد من الدين الإسناد من الدين ولولا أصحاب الحديث لقال من قال لقال من شاء ما شاء وكان الشافعي يقول لولا أصحاب المحابر يعني علماء الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر زي اليومين دول ليه الخناطير الزنادقة في كل مكان في, في شاشات التلفزيون والفضائيات وبيتكلموا في كل حتة لأن المشتغلون بالحديث قلة وهؤلاء القلة ليست عندهم حتى نشاط في نشر العلم وعندهم أيضا سطحية أغلب حتى المشتغلين بالحديث عندهم سطحية فتجد الشبهات تأتينا من الشرق والغرب ولا نجد من يردها ويدفعها يبقى لما أول ما تلاقي الزنادقة هم الذين صوتهم عالي ومسموع اعرف ان المحدثين قصروا في واجبهم تجاه نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مؤشر فكان المحدثون يطلبون العالي من الايه من الحديث وطلبوا الحد... قد خصت الامة بالاسناد وهو من الدين بلا ترداد وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه ما فطن طلب العلو في الاسناد دي سنه مش حاجه مستحبه وبس مش حاجه يعني طلبه الحديث او علماء الحديث كانوا يرغبون فيها فقط دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم يعني مثلا وائل بن حجر صحابي معروف وهو من اهل اليمن وكان يعلم كيفيه صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام لان الرسول ارسل الى اهل اليمن من يعلمهم الاسلام واضح الكلام لكن ماذا فعل وائل ابن حجر رغم انه تعلم ممن ارسله ك... ارسل معاذ وارسل علي بن ابي طالب وغيره وغيرهما الى اليمن يعل... ي... ليعلموا الناس امر دينهم ومع ذلك سافر سيدنا وائل ابن حجر من اليمن الى المدينة النبوية من اجل ان يرى بعيني رأسه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من العلو لانه العلم حصله لكن أراد أن يأخذه مباشرة من دون واسطة فأخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعروف حديث أول حديث صحيح مسلم حديث ضمام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك قد أخبرنا بأن الله قد أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة أه الله أمرك بهذا قال نعم إلى آخر الحديث يعني هو كان عارف المعلومات وعارف شرائع الدين ولكن سافر وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه مباشرة بدون واسطة وهذا دليل على سنية الايه العلو في الاسناد فكان العلماء رضي الله عنهم جميعا يحبون العلو ويرغبون فيه فالبخاري مثلا عنده اسنادان لحديث كلاهما صحيح فهل سيختار لكتابه صحيح العالي ولا النازل العالي طيب لما ما يخرجش النازل يبقى هو هنا قصر يبقى هو هنا ترك بعض الاحاديث الصحيحة لم يترك لان الحديث صحيح الحديث نفسه صحيح ولكن البخاري سمع هذا الحديث بإسنادين الحديث نفسه موجود عند البخاري ومسموع لدى البخاري بإسنادين أحدهما عالي والآخر إيه نازل فهو يختار لكتابه العالي على الناس ولا يلجأ إلى تخريج النازل في كتابه إلا إذا اضطر يعني إذا كان الحديث ينبني عليه حكم شرعي ومع ذلك لم يحصله البخاري إلا بطريق النازل ولم يسمعه بطريق إيه عالي فيضطر حينئذ أن يخرجه في كتابه إيه الصحيح بنزول لأنه لم يجده إلا هكذا طيب الحديث الواحد الذي قلنا الحديث إذا البخاري حصله بإسنادين أحدهما عالي والآخر نازل فإنه إيه ها يختار العالي على النازل لكتابه الصحيح طيب عندنا حديث ليس اصلا في المسألة يعني الباب مشتمل على عشرة احاديث هذه الاحاديث التي اشتمل عليها هذا الباب هذه الاحاديث العشرة صحيحة احاديث صحيحة يعني ايه صحيحة هنا يعني تصلح للحجة يعني داخلة في اما في اعلى مراتب الحجة او في ادنى مراتب الحجة فالبخاري نفسه يرى كونها صحيحة أي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هل البخاري في صحيحه يخرج كل ما هو ثابت أم يخرج مرتبة معينة من مراتب الأحاديث الصحيحة الثابتة يخرج مرتبة معينة وهي مرتبة عليا وكان بعض هذه الأحاديث الثابتة في نظر البخاري متضمنا حكما شرعيا وهذا الحكم لا يخلو من مثله مثل صحيح البخاري لأن هذا يعتبر عيب في التأليف يعتبر نقص في التأليف قصور في التأليف لما أنا أقول مثلا سأؤلف كتاب في صفة الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول إيه سأؤلف في الأحاديث الصحيحة التي في الباب ده في الصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء بعلمهم فهمهم فاهمين ان كل باب من ابواب الاحكام الشرعية ليه احاديث بتدور عليها هذه الابواب فيقبح لمن يؤلف كتابا في موضوع معين ان يخلو كتابه من تلك الأحاديث التي تدور عليها هذه الأبواب ده يعتبر من أكبر العيوب في التأليف أنا النهاردة بألف كتاب في إخلاص النية في الإخلاص لو جبت عشرين حديث في الإخلاص وما جبتش حديث إنما الأعمال بالنيات ده يعتبر قصور في التأليف يا عم أنا جبت حديث كتير أهو في الإخلاص مش كده ولا إيه جبت احاديث كتيرة جدا في الاخلاص اه ولكن خلا كتابك عن اصل من اصول هذا الموضوع هذا الباب ده يعتبر عجز في التأليف وقصور في التأليف وعيب في التأليف يعني حتى التأليف له اصول عند العلماء لما اجي ألف في موضوع معين كل باب ليه اصل لازم اعتمد عليه اولا ثم بعد ذلك اتي بالفروع ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إيه قال إيه؟ أصول الإسلام إيه أربع أحاديث ده أصل عام منها حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة أم المؤمنين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين والحديث الرابع نسيته ها من حسن الإسلام مر تركه ما لا يعنيه لما أجي أنا أألف في في في الاصول ديت ما ينفعش يقول ايه ده حديث ضعيف يجي بعض الناس يقول لك ايه هنعمل ايه صحيح الاربعين النوويه يروح شايد نص الاحاديث ديت وده غلط في في التاليف لان الصحيح انقصدت بالصحيح يعني شرط البخاري ومسلم يبقى لن يهتم لك إلا القليل النادر وإن قصدت بالصحيح ما يدخل فيه في في الحجة ويفتح للحجة حتى وإن كان من أدنى مراتب الحجة فكل ذلك يدخل لأنه إن لم يصح بإسناده فيصح بشواهده فيكون من أدنى مراتب المقبول وهو الحسن إيه لغيره يجي بعض الناس يقول لك إيه صحيح كتاب مثلا ج- شرح جامع العلوم والحكم صحيح كتاب جامع بين العلم وفضله صحيح كتاب زاد المعاد ده يعتبر مسخ لهذه الكتب لأن العالم اللي ألف الكتاب ده عارف إن ده حديث ضعيف وهو نفسه بيضعفه في الكتاب وبيجيبه ليه؟ لأن التأليف له أصوله أنا لما أجي ألف كتاب لازم أعرف أصول كل باب ثم الفروع ممكن أتنازل عن بعض الفروع لكن ما تنازلش عن الأصول ما تنازلش عن الأصول فالأئمة دول كانوا فاهمين الكلام ده يجي البخاري مثلا عنده أصل من الأصول زي إيه؟ حديث لا نكاح إلا بولد لما يجي يتكلم عن اشتراط الولي في النكاح ويعقد باب لهذا صعب جدا ما يجيبش حديث لا نكاح إلا بولد ده حديث أصل ليه حديث اصل اي واحد بيتكلم في الموضوع ده لازم يجيب الحديث ده طب الحديث دوت فيه كلا... فيه صحته نظر فيه فيه كلام من حيث الثبوت في بعض رواياته علل خفيه تكلم فيه العلماء فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه طب انا النهارده البخاري بألف كتاب جامع في الاحاديث الصحيحه هل هل ممكن البخاري ان يخلو كتابه من هذا الموضوع البخاري بقى يعمل ايه يمسك العصا من الوسط امام كبير بقى هو الحديث عنده فيه اختلاف من حيث الاسناد لكن معناه صحيح لكثرة شواهده في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمعنى الذي تضمنه الحديث معنى ثابت المعنى الذي تضمنه الحديث أنه لا يصح النكاح إلا ب بولي للمرأة هذا معنى ثابت متقرر مهما كان هناك اختلاف في صحة الحديث أي الحديث الذي هذا لفظه لا نكاح إلا بولي والخلاف في المتن والمعنى أم في الإسناد في الإسناد وليس كل اختلاف في الإسناد يقبح فيه المعنى الذي تضمنه المتن فيجي البخاري ايه يتوسط في المسألة اولا يعقد باب يقول باب من قال لا نكاح الا بولي فيستعمل لفظ الحديث كعنوان للموضوع عشان يقول لك انا عارف الحديث وان الحديث ده معناه عندي صحيح لكنه لما لم يتحقق فيه شرط كتابي فلم اخرجه ليس لانه ضعيف عندي وإنما لأنه ليس في منزلة أحاديث الكتاب لأنني اشترطت في هذا الكتاب أصح الصحيح فاخت... ف... ف... فاستفاد بلفظ الحديث وجعله عنوانا ترجمة ثم خرج في هذه الترجمة أحاديث أخرى تدل على المعنى هي ليست أصلا في الباب ولكنها تشهد لهذا الأصل منها آيات قرآنية من ذلك مثلا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ايه ولو اعجبكم ولا تنكحوا الخطاب ده لمين للاولياء ولا للنساء المتزوجات للولي فالله يخاطب الولي يقول له إذا جاءك من ينكح أختك أو ابنتك فلا تنكحه إذا لم يكن مؤمنا إذا صار أمر الإنكاح بيد المرأة أم بيد الولي بيد الولي لو كان بيد المرأة لخطب الله المرأة ما خطب الرجل الذي هو الولي فدل على أن الإيه أنه لا نكاح إلا بولي ده في القرآن وأدلة أخرى فضلا عن احاديث ولذلك البخاري في مثل ذلك ايه قال باب ما يقال لا نكاح الا بولي ثم ساق احاديث كلها تشهد لهذا المعنى ف لكن تخيل لو انا الامام البخاري ما خرجش باب في الموضوع ده اصلا لان حديث لا نكاح الا بولي عنده مثلا ليس على شرط كتابي هل العلماء كانوا يسكتون البخاري كان سيعتبرون ذلك نقصا في الكتاب وعيبا كبيرا من عيوب الكتاب ازاي تقول كتاب جامع جامع يعني يشتمل على ايه جميع مسائل الدين وفي الاحاديث الصحيحة ثم يخلو كتابك من مسألة تعتبر من اهم مسائل النكاح هذا يعتبر نقص في التأليف انا النهاردة لما اجي اختصر كتاب ها لازم اراعي الموضوع ده افهم طبيعة الكتاب بعض الناس لما يجي يختصر كتاب ينسخ الكتاب الكتاب كان كتاب معين له اركان وله فروع وغصون اذا به قعد يقص يقص مش في الغصون في الاركان بقى كتاب تاني خالص بقى من كل بستان زهرة بقى من كل بستان ايه حتى تقرا الكلام ما تلاقيش الكلام فيه تناسق مفيش ارتباط بعضه ببعض ودوت من سوء الاختصار ولذلك دايما المختصر لابد يفهم طبيعة الكتاب وطبيعة الم... ال- ال- آه شرط المؤلف في هذا الكتاب ومنهجه في هذا الايه الكتاب فانا لما اجي اختصر الكتاب لا امس هذه الاصول والاركان والاسس التي قام عليها الكتاب لعلنا نتفرغ للنقطة ديت ونجيب امثلة عليها بعد ذلك لنبين مناهج العلماء يعني مثلا تعالى مثال قديم الامام القاسم ابن سلام اللي هو ابو عبيد الامام ابو عبيد القاسم سلام امام كبير من ائمة اللغة والحديث له كتاب غريب الحديث وهو مطبوع وله كتاب الاموال يعني ما يتعلق بالايه بالاموال واحكام الاموال كتاب غريب الحديث له يعتبر من افضل كتبه وهو عمدة العلماء الى يومنا هذا في مسألة في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعتبر هذا الكتاب مع كتاب ال- ابي سليمان الخطابي غريب الحديث وكتاب ابن قتيبة ايضا غريب الحديث هذه الكتب اصول هذا العلم كما قال ابن الصلاح عليه رحمة الله وكذلك ابن الاسير في مقدمة النهاية يعني في ثلاث كتب تعتبر اصول هذا العلم ودي نقطة تانية نتكلم فيها برضك كل علم له اصوله انا النهاردة لما أ- أ- االف كتاب في الاحاديث الصحيحة يبقى لازم ع- يكون عندي أص- اصول لهذا العلم مخرج لازم عندي الصحيحين مش كده ولا ايه صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب بقية كتب الاصول الستة ومسند الامام احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي والصحاح الثلاثة لابن حبان وابن خزيمة والحاكم لازم دول يعتبر عمدة عندي ما ينفعش ان انا اتكلم في الاحاديث الصحيحة والكتب دي مش تحت ايديا ده يعتبر عيب كبير جدا في التأليف زي انا النهارده لما اعمل كتاب في الاحاديث الضعيفة لازم يكون عندي فيه كتب معينة من الاحاديث الضعيفة عيب جدا وانا بألف في الكتب الضعيفة يخلو كتابي من الاعتماد على هذه الاصول زي ايه زي كتب الطبراني اللي هي المعاجم الثلاثة معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الاوسط وكتاب ال- الغرائب والافراد للدرقطني وكتاب مسند البزار حتى قال الامام ابن حب... الامام ابن رجب الحنبلي وكذلك الامام الزيلاني قال هذه الكتب هي مجمع الغرائب والمناكير مجمع الغرائب والمناكير انا النهارده ازاي انا اعمل كتاب في الاحاديث الضعيفه وما عنديش علم ب- بالمراجع والمصادر الاساسيه لهذا العلم لا يبقى انا كده مش فاهم انا بعمل ايه انا بقى بخبط زي النهارده لما اجي انا اتكلم مثلا في مسألة فقهية بعض الناس يجي يتكلم في مسألة فقهية ما يعرفش اصول المسائل يعني م- ارجع لايه تلاقي ايه ي- مرجعه الوحيد نيل الاوطار للش- للشوكاني وسبل السلام للصنعاني لا شك ان هذه كتب ع- عظيمة لكن دي مش الاصول اللي ترجع اليها عشان تتكلم تتكلم في مسألة من مسائل الفقه هم نفسهم الشوكاني والصنعاني بيرجعوا للاصول يبقى انت النهارده بتتكلم في مساله ها تقول ايه وهو وهو- وهو- وهذا هو الرجع هو راي الشوكاني يا ابوي يبقى عندك 13 قرن ما لقيتش فيهم عالم قال قبل اللي قاله الشوكاني ينفع الكلام ده اهو ده من ايه من عدم مرجعيتنا لاصول التاليف عدم ايه مرجعيتنا وده خطأ حتى الع- العلماء في كلمة عندهم بيقولوا ايه الاعلى اغلى انا النهاردة عندي معلومة قالها الشوكاني نفس المعلومة قالها احمد بن حنبل اعزوها لمين احمد بن حنبل العلم ليه منابع ليه اصول انا النهاردة بألف كتاب في مصطلح الحديث في منهجية في التأليف بعض الناس يبدأ من ايه من السفح يبدأ من ايه من المعاصرين يقول وهذا قول فلان وقول فلان مش عايزين نسمي حد عشان ما يزعلش كلهم اسيادنا ومشايخنا لكن العلم له ايه اسسه انا النهارده بتكلم في علم المصطلح لازم ارقى وال 14 قرن ما كانش فيهم علم العلماء تركوا العلم الصالح حتى يتكلم فيه المعاصرون علماء دول- معاصرون اخذوا ممن قبلهم فانا النهارده لما اتكلم في قضيه علميه متعلقة بقضية معينة لازم ارجع لأصول هذا الايه العلم لأصول هذا العلم انا النهاردة بتكلم في الرجال لما نقول مثلا كتب إيه إيه إيه الامام المزي تهذيب الكمال او ابن حجر او الذهبي دي كلها بنسميها ايه مراجع مش اصول وما- ولا مصادر ابن حجر والمزي والذهبي وامثال هؤلاء يأخذون من الاصول ايه هي الاصول الامام المزي نفسه ذكر ان اصول هذا العلم عشر كتب اصول علم الرجال عشر كتب ما عندكش العشر كتب دول ما تتكلمش في العلم ده ايه هي هقول لك اللي لا اذكره الان تاريخ البخاري التاريخ الكبير للبخاري الجرح والتعديل لابن ابي حاتم واضح هذا الكلام طبقات الطبقات الكبرى للامام محمد ابن سعد تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوري تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر تاريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي عندك تاريخ بخارى للإمام آه، محمد عبد الله الايه آه، اللي هو غنجار اللي هو شيخ البخاري دول اللي انا فاكره الان لكن هو ذكرهم عشرة هذه الكتب آه، كتاب ابن حبان الثقات كتاب ابن حبان الثقات ايضا هذا من اصول هذا الع- الكامل ابن عدي هذا من اصول هذا العلم احنا ذكرنا بتاع 8 او 9 واضح فانا النهارده لما اجي أت- أ- اتكلم في الرجال ابحث في الرجال لازم الكتب دي تكون عندي دي اصول الموضوع دوت اصول هذا العلم ما ينفعش ان انا النهارده اتكلم اقول ايه ر- ارجع لتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال واللسان الميزان دي كلها الكتب بتفيدني بستفيد بيها بتريحني في البحث اه بعرف ترجيحات مثل الذهبي ترجيحات مثل المزي ترجيحات مثل ابن حجر ترجيحات مثل العراقي بيفيدني لدول ائمه كبار اجتهدوا فاعملوا اجتهادهم وسهلوا لي الطريق لكن مش هو ده الاصول مش دي اصول العلم لازم ارجع لايه لاصول هذا العل- العلم وهكذا فلما بنيجي نتكلم هنا لمثل البخاري ومثل مسلم العلماء دول بيعملوا ايه بيختاروا احاديث للكتاب بناء على مفاهيم و- وضوابط عندهم انا النهاردة ك- كبخاري عندي في الباب عشر احاديث قلنا ب- بعضها عالي وبعضها نازل بختار الايه العالي بختار العالي طيب بعضها على شرطي وبعضها صحيح وليس على شرطي بختار ما هو على شرطي والآخر وإن كان صحيحا لكنه دون شرطي فأنا أكتفي بما هو على شرطي طيب أنا عندي حديث ع- آه، سمعته بعشر أسانيد وكلها عالية ط- ضابط آخر عندي حديث سمعته بعشرة أسانيد وكلها إيه عالية أنا بألف كتاب الكتاب ده هو كتاب مسند ولا كتاب أبواب وفقه برتب الاحاديث باعتبار, باعتبار الابواب ولا باعتبار الايه الاسانيد باعتبار الابواب فيهمني الاسانيد ولا المتون المتون بالدرجة الايه الاولى فحينئذ تجد الامام مثل البخاري يكون الحديث الواحد سمعه بعشر اسانيد فيخرجه في كتابه باسناد واحد وربما اسنادين بحسب ايه حاجته الى ذلك لكن لا يستوعب كل الاسانيد التي عنده لذلك الحديث فحينئذ نجد اسانيد كثيرة للحديث الواحد مو- صححها البخاري نفسه خارج الصحيح ولم يخرجها في كتابه الصحيح ومثل هذا لا يعاب على البخاري لأن البخاري لم يقل لم, لم يقل لك انني اخرج كل اسانيد الاحاديث انما اخرج متونا تحقق فيها اعلى مراتب الصحة او شرط في كتابي الصحيح واكتفي لهذا المتن باسناد او اسنادين بحسب حاجتي للاسانيد التي اسوقها في هذا الكتاب وليس من شرط البخاري ولا مسلم ان يخرج كل الاسانيد التي يعرفها لهذا المتن الصحيح اذا حينما نقول ان البخاري ومسلم مسلما لم يلتزما اخراج كل ما صحيح عندهما ما, ن- ما, ما, ما مقصود العلماء بذلك ما مقصود العلماء بقولهم صحيح هل مقصودهم بالصحيح اي الصحيح الذي هو على شرط البخاري ومسلم ام الصحيح الذي يصدق عليه انه من المقبول او مما تقوم به الحجة اه هذا هو مقصودهم فيقصدون بقولهم آه ان البخاري ومسلما لم يقصدا اخراج كل حديث صحيح يقصدان ما يقصدون ماذا اي كل ما يصلح لاقامة الحجة كل ما هو داخل في نطاق الحجة كل ما هو ثابت بصرف النظر هل هو من اعلى مراتب المقبول او من ادنى مراتب الايه المقبول بدليل اننا اذا تتبعنا تلك الاحاديث التي صححها البخاري وليس في صحيحه نجد اغلبها لم يتحقق فيها شرط الصحيح يعني شرط البخاري في صحيحه وان كانت صحيحة بمعنى انها داخلة في نطاق الايه المقبول فهي منها ما هو صحيح ولكن دون البخ... صح شرط البخاري في الصحيح او حسن وال- والحسن دون شرط البخاري في كتابه الصحيح او حسن لغيره وهي دون شرط البخاري في كتابه الصحيح زي مثلا حديث تكبيرات العيد سبعا وخمسا البخاري لما سأله الترمذي عن الروايات في هذا الباب بعضها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبعضها عن كثير بن عبد الله عن أبائه فالبخاري صحح هذه الأحاديث صحح هذه الإيه الأحاديث الظهر الإخوة ما- ذهبوا بعيدا التركيز ذهب بعيدا ولا إيه ولا لسه صحيين ها مركزين معايا مركزين ولا ن... ولا ن... احنا ما زلنا بنتكلم في علم الحديث ما خرجناش لا بنتكلم في الحروب الصليبيه ولا حتى في حرب غزه ما بنتكلمش عن اي حاجه النهارده بنتكلم عن مصطلح الحديث بس ما خرجناش عن الموضوع بس النهارده الموضوع دسم شويه ممكن نقول قصتين حكايتين نفرفش الاخوه ايه رايكم هنقول ما تخافش حبيبي هنقول ما دوت يعني لابد منه يعني واضح هذا الكلام فلما نيجي نقول البخاري صحح احاديث خارج صحيحه هل يلزم من هذا ان تلك الاحاديث التي صححها خارج أح... ص- صحيحه هي بنفس منزلة احاديث صحيحه لا زي حديث عمرو شعيب عن ابي عن جد في تكبير العيد سبعا وخمسة وكذلك حديث كثير بن عبد الله عن ابائه ايضا في تكبيرات العيد سبعا وخمسة البخاري لما سئل عنها قال هي صحيحه بعضها قال صحيح وبعضها قال حسن يجي واحد يقول لك ايه والبخاري قد صحح هذا الحديث فلماذا لم يدخله في كتابه الصحيح زي بعضهم عمل كده البخاري لما سئل عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي فقال ايه قال وجدت احمد بن حنبل والحميدي وابن المديني يحتجون بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي فجي واحد علق على الكتاب اللي هو ورد فيه هذا الكلام قال وإذا كان البخاري يرى أن رواية عمرو بن شعيب عن جد حجة وقد حكى عن هؤلاء المشايخ الكبار أنهم يحتجون بها فلماذا لم يخرجها في كتابه الصحيح ما هو مشكلتنا ان احنا يا ريتنا ما بنفهمش ون- ونقول خير وبركة لكن ما بنفهمش فاهمين احنا نفهم هو البخاري قال لك هي من اعلى درجة الصحة طب يقول لك ايه حجة يحتجون والحسن اللي غيره ده مش حجة يبقى الح... لما انا اقول ال- ال- ما- البخاري يحتج بالحسن اللي غيره يبقى لازم يدخله الكتاب الصحيح مش نفهم مناهج الائمة يا جماعة ولا هي خلط كده بطاطس وحط سلطة كوكتيل كلمة من الشرق وكلمة من الغرب واعمل موضوع زي بعض الناس قال جاب لي رسالة قال لي يا شيخ انا عملت رسالة بقى في ايه اثبات ان الحسن لغيره حجة والرد على الايه المبتدعين اللي هم بيقولوا الحسن لغيره ده مش حجة قلت له ما شاء الله قال لي انا جبت نصوص ما حدش جابها خالص يا حلو انت يا حلو هات وريني فلقيته عامل بقى ايه انت عارف ايه copy paste عارف في, في الكمبيوتر ال copy paste ها عارفين الموضوع دوت هو بقى ايه عامل بقى ايه بس ايه دقه قديمه قصر ولازق مصور كتب ومقطع كده ولازق ولازق ولازق ولازق لقيته جايب لي كتاب ايه بتاع 100 صفحه كده كلها ايه ملزوق كده إيه؟ لاطع كده لاطع لاطع قصر ولازق مش copy paste بقى ايه ها قصر ولازق قلت له ايه يا ابني ده قال لي ده نصوص العلماء انا مجمعها من كلام اهل العلم قلت له وريني لقيته ايه من من نقلها من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه من الفتاوى تحديدا مجموع الفتاوى طب كويس ان انت بترجع للعلماء يعني ايه الموضوع بقى اقرا الكلام كله انا انا انا اعرف آه، ابن تيميه كلامه في الموضوع دوت قليل جدا ها ده كلام ده كلام كل ده كلام ابن تيميه ايه الحلاوه ديت ده مش ده ابن تيميه بقى زي مره مرة واحد قال- قالوا له مين ابن تميمة ده مين ابن تميمة ده عايزين نقبض عليه حيا او ميتا فالمهم ايه الراجل قلت له هات اقرا فلقيت اقرا اقرا لقيته ناقل كل او قاصص كل كلام ابن تيميه متعلق بالمتواتر الامام ابن تيميه بيقول ايه وال والح- والحديث والخ- والخبر اذا تناقله أم- آه عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير دل على انه متواتر وانه يفيد العلم ومعرفش ايه فقلت له ايه دخل دوت يا ابني بالحسن قال لي ما الحسن اللي غيره مش روايات كثيره يبقى ده بقى إيه؟ قلت له يعني حد في الدنيا قال ان الحديث الحسن اللي غيره زي المتواتر ده كلهم بيقولوا ان الحسن اللي غيره من ادنى مراتب المقبول بينما المتواتر اصح من الصحيح يا ابني ده المتواتر اصح من الص- فلو كان كلامهم في المتواتر ينفع في الحسن اللي غيره يبقى الم- الحسن اللي غيره ده بقى بقى مش فقط مقبول او محتج به ده يعتبر اصح من البخاري ومسلم اصح من الصحيح شفت بقى ايه الكوكتيل ده والبطاطس لما تتسلق ويتحط عليها كده شوية آه، توابل هو اللي عمله ده فالشاهد من الكلام ليس المشكلة ان انا اجيب كلام اهل العلم المشكلة ان انا افهمه المشكلة ان انا ايه افهمه افهمه صح زي صاحبك اللي قال ده الامام ابن حكم النيسابوري بيقول ان حديث ابو هريرة في النزول على اليدين دوت مقلوب فابن القيم مش اول من قال بهذا الكلام ده الحاكم سبقه ليه يا عم قال لك اهو الامام ابن القيم امام الحاكم النيسابوري في المستدرك بيقول ايه وح... والقلب الى حديث ابي هريرة اميل اهو بيقول والقلب الى حديث ابي هريرة اميل قلت له اه يا قلبي قلب ايه يا ابني ده انت- ده انت منكوس يقصد ان قلبه بيميل للحديث ده هو بيميل الى صحة حديث ابو هريرة على حديث وائل بن حجر فقال لك لا ده يقصد ان الحديث مقلوب زي الثاني اللي قال لك اهو حديث مرسل يعني مرسل من عند الله فرفشت انت انا عارف تحب انت الحلويات ديت فاهم الكلام دوت فليس المشكلة انك تنقل كلام العلماء المشكلة انك تفهمه صح زي واحد تاني ايه برضك ايه بيجيب بقى دليل قوي بقى قاطع ان الحسن اللي غيره ده حجة فقلت له يا ابني ما هو حجة بس انتوا بت- بت- بت- احيانا بتخلي الناس تضحك عليكم لانكم بتستدلوا للموضوع بادلة لو ما فيش ادلة تانية الناس هتقول يبقى, يبقى, يبقى فعلا مش حجة لكن انتوا بت- بتجيبوا ادلة ملهاش دعوة بالبطاطس ولا بالمهلبية يعني مثلا ايه واحد قال لك ايه معلوم ان الحديث الضعيف نسبة ضعفه مثلا 50% نسبة ضعفه ايه 50% فاذا الراوي الضعيف الاخر انضم الى الضعيف الاول ونسبة ضعف الاخر 50% ايضا يبقى خمسين في المية زائد خمسين في المية يبقى عندنا كام في المية مية في المية يبقى كده الحديث ال- آه، الحسن لغيره ها حديث صحيح وحديث مقبول وحديث يحتج به قلت له طيب افرض بقى جالنا اسناد ثالث هيبقى كام في المية هيبقى 150 في المية يبقى عدى على رأي صاحبنا عدى طب المتواتر دوت كام في المية إيه، انا بسألكم المتواتر ده كام في المية هل ممكن المتواتر يزيد عن 100 في المية ما هو اصلا مفيش اكتر من 100 في المية أص- اليقين هو 100 في المية 99 في المية مش يقين يبقى ظن غالب مش كده ولا ايه اليقين هو ايه 100 في المية فانت النهاردة جعلته ايه 150 في المية مص- مصيبة هذه طب لو عندنا اسنادين صحاح مش مش الصحيح لوحده قول- هنقول مثلا 90% طب واسناد تاني صحيح يبقى يبقى 90% يبقى 180% ما بتحسبش كده المسألة ما بتتحسبش ايه لان ها اه الله ينور عليك انما نقول كلاهما يبقى 100% او 99 في الايه ودي عملية رياضية يفهمها بتوع الرياضيات الشاهي من الكلام هو لا عرف منطق ولا عرف رياضيات ولا عرف أدلة شرعية إنما هو بيخبط لأن ال- مع- مقتضى كلامه يبقى الحديث الحسن اللي غيره أقوى من المتواتر وجعل النسبة أعلى من المية إيه ممكن المية- النسبة تبقى أقوى من 100% ممكن في وزارة التربية والتعليم آه صح ولا لا مش في ناس يجيبوا 105% مش كده ولا إيه يبقى اكيد هو متأثر بالموضوع ده فالشاهد من الكلام فيجي البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنده عشر احاديث في الباب فيكتفي بحديثين ثلاثة لكن اذا ترك بعض الاحاديث فلا يترك الا ما اخرج في صحيحه ما ايه يسد مسده ما يغني عنه لكن مش ممكن حي- يترك حديث اصل في الباب وما يخرجش ما يغني عنه او ما يدل عليه او ما يفيد نفس المعنى هذا لا تجده في صحيح البخاري ولا في صحيح ايه مسلم طب ايه معنى انه بيصحح احاديث اخرى خارج صحيحه معنى ايه هذه الاحاديث الاخرى قد تكون صحيحة ولكنها إيه لم تبلغ مرتبة شرطه ال- الذي اختاره للكتاب الصحيح هذه واحدة ثانيا تجد في الصحيح في الصحيح نفسه احاديث اخرى تفيد نفس المعنى الذي افاده ذلك الحديث الاخر اما تصريحا واما تلميحا اما عن طريق النص او عن طريق الايه المفهوم عن طريق النص او طريق الايه زي ما قلنا المره الماضيه البخاري ما لقاش حديث على شرط كتابه في وجوب التسمية على الوضوء او في استحباب التسمية على الوضوء ما لقاش ما فيش الاحاديث التي في الباب واضح هذا الكلام اما, إما لم تصح عنده او ليست فيها شرطه في كتابه الصحيح اي دون شرطه قد تكون حسنة والحسن ادنى مرتبة من مراتب احاديث البخاري فلا يخرجه في ايه في كتابه الصحيح طب عمل ايه اختار حديث يل- ي- يشير الى هذا المعنى من طرف خفي زي ما عملنا جاب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ده يستدل بيه على إيه على استحباب التسمية على الوضوء لأنه إيه قاس من باب القياس الأولى إذا كان التس- التسمية آه، أو ذكر اسم الله عز وجل تكون عند الوقاع وعند الجماع فمن باب أولى على آه، عند الوضوء فدوات الفهم فت... فجاء... فلما كان هناك الأصل الذي في الباب وهو حديث آه، لا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه ليس يصح عند البخاري أو ليس يتحقق فيه شرط صحيحه وليس بإمكانه أن يخرج حديثا نازلا عن شرطه ماذا فعل اختار حديثا آخر يدل على المعنى الذي إيه ت- آه، آه، يفيد المعنى الذي يريد أن يخرجه في ذلك الكتاب لكن هل البخاري ما خرجش حد... آه، الباب أصلا ما ج- ما ترجمش للب- الترجمة أصلا للموضوع أصلا لو فعل كده يبقى كتابه ناقص في قصور مسلم عمل ايه خرج حديث ايه كان رسول الله كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان خلاص عموم إذا كان يذكر الله على كل أحيانه والوضوء من بعض إيه أحيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يجي النهاردة واحد يخسر الكتاب احذف يا ابني احذف احذف احذف, احذف يبقى الكتاب ايه ممسوخ تجد ابواب كاملة مش موجودة في الكتاب وده غير صحيح طيب يبقى الاحاديث التي صححها البخاري او مسلم خارج الصحيحين لها اصل في الصحيحين اما انها يدل على هذا المعنى الذي تضمنه تضمنته تلك الاحاديث اما تصريحا واما ايه تلميحا والامام ابن عبد البر قال هذا الكلام وكذلك الامام النووي وكذلك ابن الصلاح قال اذا وجدت البخاري ومسلما قد- لم يخرجا حديثا صحيحا في صحيحيهما يعني هو الحديث صحيح لكن لم يخرجاه في صحيحيهما فاعلم ان هذا حديث اما انه عنده ما معلول فلأجل هذا لم يخرج ذلك الحديث في صحيحيهما وإما أنهما خرج ما يغني عنه ويشهد له ويدل على صحة إيه معناه مما يكون فيه شرط البخاري أو شرط مسلم ويكتفيان بذلك واضح هذا الكلام نكمل ولا بلاش أصل الموضوع التاني برضك هيطول قال ان البخاري لم يلتزم البخاري ومسلما لم يلتزم اخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث فانهما قد صححها الى اخره ده خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة بعد ذلك سيأتي الكلام عن عدد أحاديث البخاري وعدد أحاديث مسلم وفي خلاف في- في تعداد الأحاديث عند البخاري وتعداد الأحاديث عند مسلم أيضا لكن أنا ما أنا ممكن أقول لك الكلام اللي اتقال الب- العلماء قالوا إيه بعضهم عدى الأحاديث على هذا الن- على عدد معين وبعضهم قال عدد معين أنا عايز أقول لك أصول التعداد العلماء لما يجي يعدوا الكتب الاحاديث التي في الكتب على اي اساس يقيمون هذه الاعداد امتى بيعتبروا ده حديث م- مستقل له عدد خاص واما بيعتبروا هذا الحديث ليس مستقلا انما مرتبط بحديث اخر فلا يعد العلماء لهم اصول في هذا كل علم له ايه اصوله انا ممكن اقول لك الخلاصه وكان الله يحب المحسنين لكن انا عايز انا عارف ان الاخوه او كثير من الاخوه اللي جالسين ممكن ما- ي- ي- عايز يحقق كتاب معين وعشان يحقق الكتاب ده هيع- هيذكر اعداد الايه احاديث ذلك الكتاب فعلى اي اساس يبني هذا التعداد امتى يعتبر ده حديث له عدد جديد او رقم جديد وامتى يعتبر الحديث ده ملوش رقم جديد وإنما يعتبره آه، مرتبط بالحديث السابق عليه المسألة دي لها اعتبارات عند العلماء ولها أصول لأن احنا بنجد أشياء ينزل لها الجبين في الكتب اللي بتخرج اليومين دول تلاقي إيه كل ما يلاقي الإمام بيقول حدثنا عدد جديد رقم جديد رقم جديد فتلاقي إيه الحديث الواحد ليه كذا رقم الحديث الواحد ليه كذا رقم وبعضهم يغتر بالمتن نفسه الكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما وجد المتن واحدا اعتبر ذلك حديثا واحدا بينما قد يكون هذا عند العلماء بخلاف ذلك يعتبرون هذا حديث آخر رغم أن المتن هو إيه المتن فالمسألة دي ليها أسس وليها اعتبارات خلينا إيه نخليها المرة الجاية عشان تبقى إيه معلومة حلوة إن شاء الله واستعدوا ليها احنا بإذن الله تعالى هن- هنجاوب على الأسئلة أهو احنا بقى لنا هو بتاع 12 درس معاكم مش كده ولا ايه 11 ده ال 11 طيب ما شاء الله بتعرفوا تعدوا طب انت اعتبرتوا الدروس دي كلها كل درس على حده لعدد واحد ولا اعتبرتوا بعض الدروس داخل في الاخر على اي اساس بنيتم هذا التعداد طيب المره الجايه ندرس الموضوع ده ان شاء الله احنا اه، عاي- عايزين نناشط الاخوه معانا وهناك طلبات اه، ملحه حول هذا الامر فبعض الاخوة بيطلب ان احنا يكون عندنا امتحان امتحن الاخوة وانا عارف اول ما اقول امتحان الاخوة مش هتيجي انا عارف واخد بالك لكن احنا برضك احنا عايزين نعمل ايه انا قبل ما نعمل امتحان نعمل تمهيد للامتحان ها نعمل ايه تمهيد احنا الدروس الماضية وكذلك الآتية آه سواء ما كان في الكتاب او ما قلته اثناء الدرس مطلوب اختصاره يجي كل اخ وكذلك الاخوات يختصر خلاصة كل محاضرة يعني المحاضرة تتلخص كده في خمس صفحات ممكن مخ- محاضرة تتلخص في صفحتين وعلى قدر فهمك على قدر ما يكون اختصارك اللي بيفهم بيعرف يختصر اللي ما بيفهمش يكتب كل حاجة صح ولا لا لانه مش عارف يسيب ايه ويشيل ايه لكن اللي اللي فاهم هيعرف ايه اللي يشيله وايه اللي يتركه ف آه، كل آه، طالب يختصر المحاضرات السابقة والمحاضرات موجودة بفضل الله عز وجل موجودة ومسجلة بالصوت والصورة فبإمكان الأخ ي- ي- يمسك المح- كل محاضرة ويختصر ويختصر المحاضرة ديت في ورقتين ثلاثة ويكتب اسمه عليها بس ويجيبها لي وقدامكم فرصة لآخر الشهر لأن عارفين إن في طلبة في امتحانات في هذه الأيام ف ها امتحانات مش هتخلص يوم 21 22 في 29 كمان طيب النهارده ايه النهارده كام ايه قدامكم شهر من النهارده ايه رايك يعني اربع اسابيع مفهوم هذا الكلام يعني رابع احد نعم ما انا بقول لك من النهارده ما انا بقول لك من ما انا هست- هستلمها منك الشهر الجاي بس من النهارده تح- ت- ت- تجهز تحضر امورك المحاضره تسمعها وتلخص صحواها وتكتب اسمك وبعد كده ان شاء الله نعمل لكم بقى امتحان يبقى كده ايه مسكنا العصايه من الوسط تمام طبعا الدروس مستمرة اثناء المعرض وقبل المعرض وب- و- وبعد المعرض الحديث الحسن يؤخذ به في العقائد يؤخذ به في كل شيء لانه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيقول بعد الدرس بي- الاسطوانات بتاعت الدرس بينادى عليها داخل المسجد يعني الاخ آه، ينادي عليها خارج المسجد عشان ن- نخرج من شبهة البيع والشراء في المسجد ما حكم دراسة علم الحديث مع حفظ القرآن الكريم مفيش تعارض يعني كلاهما كلا- كلاهما حسن حسن لذاته كمان سؤال في الحسن لغيره ده كله هيجي بتفصيله ان شاء الله تعالى رجل عنده وقت لحضور درس علم ولكن ليس عنده وقت لمذاكرة هذا الدرس لانشغاله بطلب العلم فهل يحضر الدرس قبل آه، يعني الذي يمنعه هو انشغاله بطلب العلم طب وهو الدرس دوت كان طلب ايه ف- انا مش عارف يعني بيقول لك ل- لانشغاله بطلب العلم يعني يعني ب- من كثرة الدروس ما عندوش وقت اللي يذاكر ها يعني اتقوا الله ما استطعتم والإنسان إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا هل معنى قولكم ان البخاري يضع شواهد الاحاديث المختلف فيها هل يعني ذلك ان كل الابواب بها ايات قرآنية اذا كان في اية قرآنية يضع وهذا من طريقة البخاري البخاري اذا كان المسألة فيها ايات قرآنية يذكرها حتى انني جمعت الايات القرآنية التي استشهد بها البخاري على مدار الصحيح كله فجمعت هذه الايات وتفسيرات البخاري لها يعني البخاري بيفسرها ايضا ورتبتها على أسماء السور والآيات فخرج لدي تفسير كامل للبخاري وهو سيطبع في مجلدين كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكتاني هل هو أفضل أم ابن الجوزي كتاب ابن الجوزي الموضوعات لا كتاب ابن الجوزي كلاهما حسن كلاهما جيد ولكن الكتاني طبعا جمع اكثر باعتبار ان هو استفاد من ابن الجوزي وغيره حديث سؤالات ابليس للرسول عليه السلام الورقه الطويله بتوزع ديت ده كذب الأسئلة الفقهية أنا أحب إنك تسأل الشيخ اللي بيشرح هنا فقه اسأله عن المسائل الفقهية متى يبدأ طالب العلم ها الجانب العملي لما يخلص النصر ويتقن من- م- م- معرفة أصول هذا العلم ومناهج المحدثين بعضهم يعبر عن الحديث المقبول بقول حديث شريف هو كلمة حديث شريف ديت من ال- ال- المصطلحات الحادثة ل- يعني لم أجدها في كلام العلماء المتقدمين لكن طبعا الحديث شريف لا شك لأنه ي- يأخذ شرفه, شرفه من شرف قائله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك